موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله يا رب استرنا يا رب وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم أحي قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم إنا نسألك أن تجعل في قلوبنا نورا وفي عقولنا نورا وفي بصائرنا نورا اللهم كن لنا نورا يا نور السماوات والأرض اخوتي أنا أحبكم في الله وهنا مدرسة الربانية وهذا فرع التزكية منها وفيه شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين وهذا هو الدرس الثاني والثلاثون بعد المئة وكنا قد وقفنا مع الفصل الأول من كتاب ذم الغضب والحقد والحسد الفصل الأول في بيان الأسباب المهيجة للغضب وذكر علاج الغضب وذكرنا أن علاج الغضب بأمور أولها أن يتفكر في الأخبار الواردة في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال ويرجو ثواب ذلك الثاني أن يخوف نفسه من عقاب الله تعالى ويعلم أنه كما يقدر على إنفاذ غضبه فإن الله يغضب منه لذنوبه ويقدر على إنفاذ غضبه والله يعامل العبد بجنس ما يعامل العبد به خلقه الجزاء من جنس العمل الثالث أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمير العدو في هدم أعراضه والشماتة بمصائبه أن يعلم أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والناس حين يعادونك فكما ذكرنا في درس الظهر أن بعض الناس عنده فجور في الخصومة إذا خاصم فجر فليحذر من ذلك أن يفجر عليك فتحذر من معاداة الناس ولكن سامح لكي تسامح وتغاضى لكي يتغاضى عنك واترك أما الخامس الرابع أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب قبح صورته الظاهرة أو قبح صورته الباطنة التي يراها الله الخامس أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام إذا غضبت وأردت أن تنتقم لنفسك ورسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط صلى عليه ولكن كانت إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أقول لك إذا أردت أن تنتقم فانظر لماذا تنتقم لماذا ما الدافع لهذا الانتقام قد يكون سبب غضبك الشيطان الشيطان قاعد يقول لك انتقم منه دمره كسره اذيه ده يستاهل وايها الاخوه انا احبكم في الله حضرت حل مشاكل كثيره وكان بعض الناس في حل المشاكل احيانا تحصل مشاكل بين شيخين فنتدخل عشان نحل المشكلة فتجد القرناء اللي حوالين الشيخ هم اللي بيفسدوا الموضوع هم اللي بينقلوا له الاخبار وقال وعمل وبيقول قد يكون كذب وقد يكون تهويل اثنين لما ثلاث الثلاثة انهم بيقولوا له لا ده دين انتصر للدين وغار للدين و تهويل وتهييج وهؤلاء الشياطين الذين حول بعض المشايخ بعض الذين حول بعض المشايخ مفسدون في الأرض فإذا حضرت عندنا في الفلاحين دايما يقولوا ايه يا عم الشيخ كرم خليك محضر خير خليك خليك محضر خير والكلمة حلوة والكلمة طيبة وذكرت لكم قبل ذلك ان انا كنت عند الشيخ ابن باز عليه رحمة الله مرة واحد الاخوة جاي يقول له الشيخ ابن عثيمين بيسلم عليك والشيخ ابن جبرين بيسلم عليك والشيخ فلان بيسلم عليك والشيخ فلان بيسلم عليك فبعد ما خلصنا انت شفت كل دول امتى قال لي لا انا ما شفتهمش مش هم بيقولوا في التو... في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والشيخ من عباد الله الصالحين سبحان الله العظيم فكرة حلوة ما انصحكش انك تعملها يعني لانها مش قوي كده لكن اقصد ايه ان الكلمة دي كانت بتبقى طيبة لو راح للشيخ ده برضه يقول له ده فلان بيسلم عليك وفلان بيسلم عليك بتقلب بين القلوب الوقت واحد بيقول لي ان الشيخ فلان بيسلم عليك انا فرحت ان الشيخ فلان ده فاكرني يعرفني شيخ طيب ما شاء الله ما نستاهلش ان نذكر عنده فالشاهد ايه انك حاول تكون سبب خير وسبب تأليف القلوب مش تبقى سبب حرب بين المشايخ وبين الدعاء وبين المسلمين وبين الاخوة وبين المساجد وبين احنا في وقت والحديث اللي بتاع درس العشاء الليله دي حديث الاخوه ان شاء الله يعني احنا محتاجين يا عم عبد الله شويه اخوه اليومين دول شويه حنيه شويه حنان شويه ود شويه حب شويه هدوء نفسي شويه امان وده إذ لم يكن في الأخوة وفي الإسلام فلا يكون أبدا أبدا ده هو ديننا دين كده الرسول صلى عليه صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أول حاجة عملها في مكة في مكة قبل المدينة في مكة في أول الإسلام أول ما أسلموا الأربعين وخرجوا يوم إسلام عمر بن الخطاب آخى بين المسلمين قال لي سيدنا ابو بكر بلال اخوك وقال لي فلان فلان اخوك اخى بين الم- بين المسلمين يوميها صار المسلمين دول هم نفسهم هم العالم الشوية دول هم العالم اخوك حبيبك فنسأل الله عز وجل أن ينجينا من شياطين الإنس والجن فكان يكون الدافع لك في الغضب الشيطان وأخطر إيه شيء يا إخوة أن تغضب بغير حق إنك تغضب في شيء ما يزعلش ملوش لازم إنك أنت تزعل منه ثم الشيطان الشيطان بيهول الغضب ساعة الإنسان ما يغضب أقدر ما يكون الشيطان عليه ساعة الغضب وساعة الشهوة حاجتين اتنين ساعة الغضب الشديد وساعة, وساعة غليان الشهوة الساعتين دول الشيطان بيتحكم فيه ويلعب بيه قالوا إن الشيطان قال كده إن الرجل الحديد الحديد اللي هو الإيه؟ يعني الحاد النرفز العصبي نلعب به كما يتلاعب الصبيان بالكرة الشيطان يقول له اعمل يعمل قول يقول يتلاعب به قد يكون السبب الشيطان السبب الثاني طلب الرفعة عند الناس واحد قام دلوقتي واحنا قاعدين كده وشتمني تيجي الشيطان يقول له بقى ايه لا ده هو انت لو سبته ده كل الناس دي هتتنطط عليك اديله على دماغه لا ده ده بقى بالذات لازم تدمره لان هو ده بيكره الدعوه وبيكره الدين ويفضل الشيطان يكبر المساله و- وكتير بنقول للناس يعني يعني انا انا انا بقول لاولادي الصغيرين كده اللي يضربك ما تضربوش تقوم امه تقول له يضربك اضربه اسمع شكرا انت هتخلي الواد هفيه في المدرسه ال- كل العيال ت- ت- تجري تضربه لا لازم العيال يخافوا منه مش لازم العيال يخافوا منه ولا هو لما ما يضربش العيال مش كل العيال هتضربه صح وج- جربنا لما ما ضربش اللي ضربوه ما حدش ضربه تاني خلاص انتهينا يعني يا جماعه لازم نفهم لازم نركز لازم نعتقد ان فوق هذا الكون رب قاهر قول لا اله الا الله انت فين يا عم السن انت من زمان الله يرحمك ما قالولكش انا سالت عليك كذا مره وبعت لك كذا مره طب ليه الوحشه دي انا بحبك في الله احنا بنتكلم عن الغضب بقى فانا هكظم غضبي آه، انا بحبكم في الله لابد ان تعلم ان فوق هؤلاء الخلق رب قاهر واللي مش قادر عليه بصراحة وكترة اليومين دول لما اقول لحد حاجة يقول بس انا مش قادر على دي مش قادر اعملها ربنا قال وما يلقاها الا الذين صبروا اصبر اصبر اصبر وانت تتلقاها وما يلقاها يعني هتنزل عليك تتلقفها مش منك من ربنا لذلك قد يهيئ لك الشيطان انك آه، ان تركت حقك عوديت واهنت صارت اهانه أنا يعني مش عايز بس اتوسع في كثره ايراد دي هتيجي معانا في درس الظهر الاسبوع الجاي ان شاء الله كيف تقتل نفسك الاماره بالسوء ان شاء الله باذن الله تعالى آه، في اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم ان اللي قام رجل وقال له يا منافق وقام رجل قال له يا مرائي وقام رجل سبه على رؤوس الخلائق وقام رجل عيره وكل ده تجد علمائنا ومشايخنا وسلفنا الصالح لما يقول له يا مرائي يقول له سبحان الله من أدراك باسمي أول رجل يعرف اسمي امرأة تقابل الشعب في الشارع فتقول لو أما علمت أنك مرائي قال سبحان الله والله لقد أصبت اسمي الذي أخطأه أهل بغداد كلهم واحدة لا هي عارفة إيه رياء ولا عارفة وبتقول لعالم أمير الأمة في وقتها في العلم الإمام الشعبي وبمنتهى البساطه يقول لك والله سبحان الملك انت بقى اللي قلتيها صح كل الناس دول مغرورين مفتونين بيا ما هماش عارفين حقيقتي انت اللي عرفتي حقيقتي الى اخره يوم واحد في مسجد في مجلس عطاء وكان عطاء يقال في المواسم في الحج لا يفتي الناس الا عطاء عطاء جاله المأمون وولديه قعدوا قدامه بل لهم خمس احاديث وقال لهم قوموا قالوا له تعالى قول لنا احاديث قال لهم ما بروحش لحد قالوا له طب الخمسه اللي تقولهم لنا ما تقولهمش لحد تاني قال لهم لا ان العلم اذا قصر على الخاصه لم ينفع الخاصه ولا العامه اللي هقوله لكم هقوله للناس كلها فقام المأمون وخد ولاده تحت جناحه وهو بيعيط بعد ما خلصوا قال لهم تعلما يا ولدي العلم فإني لن أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود الراجل اللي ذلنا ده الراجل زي عطاء تاني أم رجل في المجلس فشتمه وسبه ولعنه وأذاه فقام يحمل تراب ويحسو على رأس نفسه ويقول زد عطاء زد عطاء بذنوبه قال له انا بذنوبي اتسلطت عليا انت انا السبب زد عطاء بذنوبي قال قام رجال قال اجلس رجل طمع فيا لا اصول عليه باخواني قال له ده بيشتمني انا ما تشتمكوش انتوا ما حدش له دعوه سيبوه هو ده هي دي اخلاقنا اخلاقنا اللي غابت النهارده حتى بين اهل الالتزام للاسف الشديد هي دي الاخلاق المطلوبة اللي ضيعها الاخوة اصحاب اللحى واصحاب ال فربنا يهديني ويهديكم يا رب اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اخلاقنا فينبغي ان يكظم غيظه فذلك يعظمه عند الله فما له وللناس خدوها نصيحة مني قبل ما اموت ان الجملة دي تبقى دايما بترن في دماغك ما تفارقش عقلك لا تبالي بالناس الناس بيقولوا عني ايه لا تبالي بالناس الناس رأيهم ايه لا تبالي بالناس الكلام ده هيعجب الناس ولا مش هيعجب الناس شكلي ده يعجب الناس ولا مش هيعجب الناس لا تبالي بالناس لا تبالي ما تعملش حساب الناس اعمل حساب ربنا كلما باليت بالناس عبدته يبقى انت عبيد عبد الناس كلما باليت بالناس ترائيهم كلما انشغلت برضا الناس يسخط الله عليك لا تبالي بالناس ما تفضلش طول عمرك قاعد تتلفت ومربوك ومرعوب وعمال تراعي الناس يا ترى الناس بيقولوا عليا ايه يا ترى الناس وممكن تكون ما خطرتش للناس على بال وينبغي ان يكظم غيظه فذلك يعظمه عند الله تعالى فما له وللناس افلا يجب أن يكون هو القائم يوم القيامة إذا نودي ليقم من وقع أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا ومن عفا وأصلح فأجره على الله السادس أن يعلم أن غضبه إنما كان من شيء جرى وفق مراد الله تعالى لا على وفق مراده فكيف يقدم مراده على مراد الله تعالى هذا ما يتعلق بالقلب عايز أقول لكم حاجة مهمة وخطيرة إن أهل السنة والجماعة عقيدتهم في القضاء والقدر عقيدة منضبطة بعض الصوفيه له عقيدة مختلفة في قضية القضاء والقدر فالصوفية ما بيقولوش بالجهاد في سبيل الله تعالى ليه بيقول لأن إذا الكفار اتحكموا ده قدر والمفروض ما ندفعش قدر ربنا واحنا بنقول ان المفهوم ده غلط احنا تعبدنا بأن ندفع القدر بالقدر بمعنى انا عطشان العطش اللي قصدني الآن ريقي ناشف ده ايه قدر وانا بدفع قدر العطش مين اللي قدر ان انا اشرب يبقى ده قدر يبقى بدفع قدر العطش بقدر الشرب وقدر الجوع بقدر الاكل وقدر التعب بقدر النوم وقدر آه، الرزق ال- آه، الحرمان بقدر السعي كل ده قدر بدفع القدر بقدر المهم عند اهل السنه الا يتعلق قلبك بهذا الاسباب بهذه الاسباب هم الصوفيه حصل ايه وانا برضو معتقدي قبل ما اموت ان ما بقولش ان الصوفيه كلهم ضلال وكلهم مبتدعه وكل اللي بيقولوه شرك وكله طغيان وكله بد... انا ما بقولش كده انا بقول ان فيهم معتدلون وفيهم اهل سنه وفيهم علماء وفيهم اتقياء وفيهم اضل من الشيطان والعياذ بالله فيهم وفيهم زي ما الدنيا كلها فيها وفيها زي ما كل المناهج فيها وفيها فيهم شركيات فيهم بدع فيهم فيهم فيهم ولكن من الجهة الأخرى برضه فيهم علوم طيبة قد لا نجدها عند غيرهم الشاهد هنا بس ايه في قضية القدر انك انت تجد ان هم بيركزوا على قضية تعلق القلب بالاسباب فعشان ينفي تعلق القلب بالاسباب راح نافي الاخذ بالاسباب احنا بنقول لك خد بالاسباب يعني ايه اشتغل عشان تكسب فلوس ولكن اعلم ان مش الشركه اللي بتقبضك ده رزق ربنا اللي بعته لك يعني واحد يقول لمراته ايه ده انا قايم بتراعي ده انا لو رقدت مش هتلاقوا تاكلوا لا مش انت اللي بتوكلهم اللي بيوكلهم مين الله سبحانه وتعالى ده يمكن الرزق اللي ربنا بيديهولك ده لهم ده انت بس موصلاتي بتوصلوا لو رقدت هيرزقهم برضه ويوكلهم منين بقى السما هت- السما هتخر مالكش دعوه انت مش شغلك ربنا هو الرزاق لما مات قالوا لمراته هتاكله منين قالت لقد عاشرته ثلاثين سنة فوجدته أكالا ولم أجده رزاقا مات الأكال وبقي الرزاق الرزاق هو الله عز وجل فسبحانه وتعالى لازم تعتقد دي فما تعتقدش ان الشركة دي لو قفلت النهاردة لو مشوك النهاردة عشان لحيتك مش هتلاقي تاكل لا لا لا لا لا مش الشركة اللي بتوكلك فهمت فالشاهد نقول نرجع تاني لقضية القدر لان الكلمة دي تشم منها الريحة دي انه يقول إيه اللي اصابك ده اصابك بقدر الله ما تدفعوش بقى ارضى بيه لا الكلام ده مش صحيح ربنا قال ولمن انتصر بعد ظلمه ها فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون ويبغون في الأرض بغير الحق يبقى ربنا أذن لنا أن ننتصر إذا ظلمنا ولا ما أذنش أذن وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به بس هنا الإشارة في الكتاب بتقول لي إيه إن اللي أصابك ده يعني انت ماشي في الشارع في امان الله كده مالكش دعوه بحد راح جاي واحد طخ بيديك بالقلم على قفاك انت وقفت كده في ايه يا اخي فقال لك انا اسف انا كنت مفكرك حسنين عبد السلام انت احد خيارين من حقك انك انت تديله نفس القلم على قفاه او انك تقول له مسامحك خلاص انت غلطت انا مسامحك مفيش مشكله مع السلامه ما يجراش حاجه لكن من حقك القصاص انك تديله على نفس الضربه اللي اداها لك بالظبط بس هنا الاشاره لايه بقى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ايه ما عوقبتم به يبقى لازم تعرف ان الالم اللي انت خدته على قفاك عقوبة انت مش مظلوم انت تستاهل 30 ألم على قفاك بس ربنا بعت لك دلوقتي ايه واحد منهم دي من ربنا يعني اللي سلطوا عليك ومكنوا منك الله اصل هو ربنا جابك من بيتك ومشاك في الشارع ده في الحتة دي ومشى ده وراك كل ده قدر عشان يديك الألم ده يديك الألم ده ليه عقوبة ربنا بيعاقبك فهم بيقولوا ايه ما تدفعش العقوبة بقى صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشيخ هنا بيقول ايه أن يعلم أن غضبه إنما كان من, من شيء جرى على وفق مراد الله جل جلاله لا على وفق مراده فكيف يقدم مراده على مراد الله هذا ما يتعلق في القلب مراد الله جل جلاله العدل جل جلاله سبحانه وتعالى أن يجري العدل أما العمل دي الأحوال القلبية حال قلبه أما العمل فينبغي له السكون والتعوذ وتغيير الحال يبقى في علاج الغضب مطلوب منك ثلاث حاجات ثلاث حاجات مهمين جدا أول حاجة السكون السكون عايزين نحاول نتعلم هذه العبادة عبادة السكينة سكينة من السكون في منزلة الطمأنينة بيقول ايه سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان واضح ولا ترجم صلى الله عليه وسلم قلت لي اسمك ابراهيم طب كويس ابراهيم انا فاكر والحمد لله شوف يا براهين الطمأنينة طمأنينة القلب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الطمأنينة اللي احنا بنفتقدها قلت للواد عبد العزيز النهاردة لسه قلبك مقطع قال لي اه ازاي نجيب الطمأنينة دي محتاجين شوية سكون سكون يعني هدوء الله سمعت صوت السكون انك تحب ده تحب انك تقعد هادي ما تتحركش ولا عينك ترمش ولا تسمع اي حاجة ولا تشوف اي حاجة وتقعد كده تذكر الله تدعو الله ترفع ايدك كده يا رب يا إلهي يا سيدي يا مولاي يا حبيبي يا الله أنت وليي تعلم حالي وترى مرادي وتقدر على ما أريد فأسألك وادعي بس هذا السكون اللي بنفتقده في عصر الضجيج عصرنا عصر الدوشة مولد حاول يكون بيتك فيه الهدوء ده واحنا قلنا قبل كده في مراتب التائبين ان المرتبة الاولى يعرف المرتبة الثانية ان يشعر بالانس بالله الأنس بالله وعلامته علامة الأنس بالله أن يأوي إلى الأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات سيدنا النبي كان قبل البعثة بيروح غار حراء بعد البعثة شرع في الإسلام الاعتكاف وسيدنا النبي يصلي عليه عشان ما حدش يقول لك الكلام ده كلام صوفي لا لا لا ده كلام سني خالص كان بالليل يقوم يسحب من السيدة عائشة إلى أين يا رسول الله يقول زاريني أتعبد لربي ويقوم السكون ده حصل في السجود ساعتين ونص ساجد تقول حتى حركت إبهامه فتحرك معناها إيه يا لا ياض معناها أنه كان ساعتين ونص مفيش حاجة بتتحرك فكرت انه مات مفيش حاجة بتتحرك خالص حد ما حركت رجله اتحركت قال لا عمرك عملتها حصل لك هذا النوع من السكون هو ده المطلوب السكون اسكن بقى اثبت بقى والرسول كان بيحب كده إذا تحدث فكان الصحابة حوله كأن على رؤوسهم الطير قلتها لكم قبل كده إن واحد في حمامة واقفة على راسه بيبقى عامل كده خايف يعمل كده أحسن تطير هي دي السكون ده عايزين نتعلم السكون ده دايما عمال يهرش ويتحرك الواد عمرو في خطبه الجمعه مش عارف جايب لي شويه ناس فبقول له يا ابني ايه اللي انت جاي ده اللي بيهرش ودنه واللي بيشوف مناخيره واللي بي... بيلعب في لحيته واللي بيدخل الله الامه بتفتقد هذا السكون في هذه الايام صح ولا لا يا ابني يا دي ابراهيم ما بشوفكش انا خالص ساكت كده ات- اتدرب عليه اتدرب عليها انك تثبت وتهدأ وتخشع وتطمئن سكون يقويه امن صحيح امن صحيح شبيه بالعيان يعني حين يامن الانسان بالله اصل القلب هو سبيل السكون ده ما هو قالت له ايه لما شافت واحد ممدد رجليه في الجامع فقالت له سوء الادب في الظاهر علامه سوء الادب في الباطن فالشاهد هنا ايه ان ان التشويش في الخارج علامة التشويش في الداخل في الباطن فلما اشوفك عمال تهرش وتتنطط وتتقلب على الجنب ده وتقلب على الجنب ده تمدد رجلك وتلمها وتغمض عينك وتفتحها وتفتح بقك وتقفله ده دليل انه جوه ايه هو ده حالك جوه يعني دلوقتي الواحد خلص صلاه وقام جري واقف هناك كده بيدور على التليفون يبقى دليل انه كان في الصلاه مشغول بالتليفون اللهم اكفينا شر التليفونات فالشاهد هنا سكون يقويه امن صحيح لما يحصل للقلب الامان بالله الامان بالله قال ايه رحم الله اخي كان ياوي الى ركن شديد رحم الله اخي لوطا ان كان لا ياوي الى ركن شديد لما تحس انك انت بتاوي الى ركن شديد قال لا تخافا انني معكما أسمع وأرى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى أمن صحيح لما تشعر إن ربنا معاك قال قالوا إن قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي هو ده الأمان يجي من هنا إحساسك وشعورك إن ربنا معاك ويجي منين شعور إن ربنا معاك أنت أيوة كنت لسه بتكلم مع بنتي أحيانا تبقى الزمن وحش وفهموا الناس غلط ان الجواز هو الحب والحنية والفسح وال... فبقول لها يا بنتي سيبك من الانشغال بجوزك انشغلي بربنا حبيه وحسي بالانس بيه في مشكله ان جوزك ما بيقعدش في البيت ما يقعدش وانت عيش الانس بالله وعيش الشوق لرؤية الله والانس والشوق دول اكبر معنيين يملوا عليك البيت يجوا منين بالحب الحب ده يجي منين إذا حبيت ربنا علامة حبه إيه إنك بتحبه أن تؤثره على ما سواه الترتيب ماشي كده تؤثره على ما سواه عايز أنام أوثر الله على النوم وأقوم أصلي عايز أتكلم في التليفون أوثر الله على الكلام وأقرأ في المصحف عايز أكل أوثر الله وأصوم عايز أخرج أشوف حد أوثر الله وأذكر الله تصور بقى إن ربنا جل جلاله فوق سماواته فوق عرشه يقول اسمك لما الله الله يقول أبو الفتوح يقول أشرف يقول محمد يقول فلان يقول اسمك الله يقول اسمك وزي ما قلت لكم أنا جسمي بيشعر وما أقدرش أكمل لما أشعر ومن ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي أن تذكر في نفس الله السكون اثنين التعوذ انك تستعيذ بالله رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد انتفخت أوداجه انتفخت أوجاده أوداجه يعني عروق رقبته انتفخت واحمر وجهه وعلى صوته فقال إني أعلم كلمة لو قالها ذهب ما به قال وما هي يا رسول الله قال أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أصعب كلمة غضبان يقولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذلك أي واحد غضبان تيجي تقول له قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول لك أخلص حقي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هتجيب لي حقي ده الراجل قدام سيدنا النبي قالوا له الرسول بيقول لك قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ما بي من جنون ما بي من جنون انتوا شايفيني مجنون هو انا مجنون واللي يقول انا مش مجنون كل المجانين بيقولوا انا مش مجنون الشاهد نمرة واحد السكون نمرة اثنين تعوذ عايز الاستعاذة تبقى سهلة على لسانك كتير مننا الاستعاذة غايبة عن دماغه بعيد عن ذهنه أنا عايزك تتعود عليها قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أعوذ بالله الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم في كتابنا بتاع أذكار ربانية وزعناه زمان دوروا عليه بقى شوفوا فين اشتروه آه في مجموع الاستعاذات استعاذة فيه وموجود بقى بطريقة أوسع وأنصحكم بالكتاب ده دوروا عليه برضه مكتبة التقوى عندها كل الكتب دي مهم جدا اسمه أبواب السماء كتاب اسمه أبواب السماء آه الدعاء مفتاح أبواب السماء بس هو مشهور بأبواب السماء أبواب السماء ده مجمعين فيه برضه كل الاستعاذات اللي في القرآن والسنة سهلة بين ايديك حط الكتب دي بين ايديك واشتغل الاستعاذة ثلاثة تغيير الحال ان كنت واقف اقعد قاعد ارقد رائد قوم اخرج غير المكان تغيير الحال هذه الامور الثلاثة السكون تعوذ تغيير الحال كلها وردت في السنة إن كان قائما جلس وإن كان جالسا اضطجع وقد أمرنا بالوضوء أيضا يا رب مش هنقول برعي تاني اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال رب نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نذل أو نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا رب نعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من فجأة نقمتك ونعوذ بك من تحول عافيتك ونعوذ بك من جميع سخطك رب نعوذ بك من جهد البلاء ونعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك من سوء القضاء ونعوذ بك من شماتة الأعداء ونعوذ بك من عضال الداء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يرفع اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم رب نعوذ اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك اللهم الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين أحبكم في الله
موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب